شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد لازلنا مع الموضوع الممتع الموضوع العظيم الأمانة يا جماعة أمانة النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الرسول عليه الصلاة والسلام للمسؤولية عشان الأمة تتعلم تحمل المسؤولية يا إخواني ما عادش الأب بيتحمل مسؤولية تعليم ولاده الصلاة ويجي يصرخ ولادي ما بيصلوش ما عادتش الزوجة متحملة مسؤولية دعوة زوجها لو غير ملتزم وتيجي تبكي جوزي مش متدين وما بيصليش ما عادش الناس متحملة المسؤوليات اللي عليها تجاه دين ربنا في ال- ال- الدنيا والدين يا جماعة عايزين نتعلم الأمانة المشاهد اللي احنا بنبدا بيها الحلقه بتاعتنا النهارده اول مشهد مشهد النبي عليه الصلاه والسلام واقف تحت شجره وقدامه 1400 صحابي والنبي عليه الصلاه والسلام صحابي صحابي بياخد ايديه ويبايعه على الموت النبي عليه الصلاه والسلام بيبايع 1400 واحد على الموت ليه لان النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه بعت سيدنا عثمان بن عفان الى ال- الى ايه الى الى الى الى قريش عشان يتفاوض معاهم فاشيع ان عثمان قتل بسبب خيانه المشركين وقتل واحد من المسلمين النبي لم يكن يتحمل الخيانه النبي عليه الصلاه والسلام بايع ال 1400 واحد على الموت هندخل الن- الوقت وننتقم لاخونا اللي اتقتل حتى لو ال 1400 واحد هيموتوا النبي ما كانش بيستحمل الخيانه ابدا يا اخواني ابدا المشهد الثاني الرهيب المهول مشهد بعد غزوة الأحزاب لما بنو قريظة خانوا العهد وكشفوا الثغر الجنوبي في المدينة والصحابة قلوبهم فزعت وكان المشركين هيدخلوا من جنوب المدينة يقتلوا الزوجات والنساء وي وي وي ويعملوا الصحابة يعني يعني يحاصروا الصحابة من ناحيتين زي ما عملوا معاهم في أحد وربنا سلم فالأحزاب مشهم فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل يستريح في بيته خلاص بقى يعني الغزوة انتهت نرتاح لقى سيدنا جبريل جاي له بلبس الحرب قال له يا محمد إن الملائكة لم تخلع لقمة الحرب الملائكة لسه مصممة تحارب يا محمد إنما عليكم إلى بني قريظة أو كما قال جبريل انطلقوا إلى بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والصحابة كلهم مستنيين يروحوا بقى كل واحد مراته طبخ له لقمة سخنة بعد شهرين من الحصار الرهيب لقوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل له واحد من الباب الشرقي للمسجد النبوي اللي هو جبريل النبي كلمه ورجع لهم النبي قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه ان الملائكه لم تخلع لقمه الحرب ليه لانهم خونه لازم ندخل حرب الوقت وراح حاصر بني قريظه وحكم عليهم بالاعدام بسبب الخيانه بسبب انهم خونه النبي عليه الصلاه والسلام اقام معارك بسبب الخيانه المشهد الثالث مشهد النبي عليه الصلاه والسلام بعت صحابي رسول رسول ل يعني بعض الملوك زي ملك الروم في الشمال كان اسمه الحارث ابن عمير الازدي اتقتل جه للنبي عليه الصلاه والسلام بالليل خبر القتل النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر كون الجيش وكون الغزوه اللي هتطلع ترد على مقتل الحارث ابن عمير النبي لم يكن يتحمل الخيانه النبي اقام اربع حروب عشان عشان الخيانه ف- ق- حصار بني قريظه والبيعة على الموت في صلح الح- قبل صلح الحديبية وفتح مكة لما مكة نقضت العهد مع بني كعب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نصرت إن لم أنصر بني كعب وفتح مكة وغزوة مؤتة لما قتل الحارث بن عمير الأزدي النبي عليه الصلاة والسلام من الأمانة بتاعته أنه لم يكن يتحمل الخيانة مطلقا عشان كده أكتر مصلح في تاريخ البشرية اتكلم عن الأمانة وتحمل المسؤولية هو النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كل واحد منكم في رقبته أمانة قدام ربنا وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم مسؤول ده شعار نفسي ان احنا نعلقه في كل الشوارع يا جماعة كلكم مسؤول حمل المسؤولية تحمل المسؤولية تدخل على موظف الحكومة يا أستاذ أنا بفطر يا أستاذ انتوا عايزيننا كمان نموت وما نفطرش يا أستاذ أشرب الشاي يا أستاذ يا حبيبي الناس مصالحها واقفة ومحدش قادر يتكلم معاها تدخل على الدكتور في النبطشية بتاعته أنا تعبان وسهران طول الليل طب احنا نعمل ايه احنا عيانين مرضى في مستشفى حكومي في مستشفى عام عايزين نتعالج تدخل اخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول حاكم الدولة هيتسأل عن رعيته عن 90 مليون مواطن والرجل في أهله راع وهو مسؤول هتتسأل عن مراتك وعن دين مراتك وعلمتها الدين ولا لا وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية هتتسأل عن أولادك علمتهم الصلاة ولا لا وحفظت زوجك ولا لا وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع كل موظف اشتغل في شركة حد أو اشتغل عند حد وهو مسؤول عن رعيته النبي عليه الصلاة والسلام أكتر مصلح في تاريخ البشرية اتكلم عن الأمانة النبي قال للصحابة أن الأمانة حركت الصخرة من مكانها حديث الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة في ليلة شتية صخرة يا جماعة قد صخرة المقطم اللي نزلت على الدويقة من كذا سنة قتلت قتلت حوالي 600 بني آدم وكل إمكانيات الدولة ما عرفتش تشيلها صخرة نزلت يعني صخرة قد عمارة مثلا محدش يقدر يشيلها نزلت الصخرة كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح التالت قال اللهم إنه كان عندي أجير فأعطيته أجره فرفض قال له إيه ده أنا مش هاخد الأجر القليل ده فنميته في مالي هو مثلا له ألف ألفين جنيه تاجرت له فيهم بقوا في خلال سنة سنتين مئة ألف مئتين ألف جنيه فالراجل جه في يوم من الأيام اتزنق الأجير قال له هات لي يا عم الألف ألفين أنا موافق هات لي الفلوس فأعطيته كل ما له الألف ألفين بقوا مئة مئتين ألف جنيه بقوا 200 غنمة ولا حاجة فاديت له كل ما له فالرجل قال أتسخر مني قلت لا ولكن هذا حقك اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة الصخرة اتفتحت بسبب الأمانة يعني الصخرة اللي الأمة فيها ممكن تنفرج لو الأمة رجعت للأمانة يعني الصخرة اللي في حياتك ممكن بسبب الخيانة في الشغل الدنيوي تنفرج لو انت رجعت للأمانة لو شلنا الأمانة لو شلنا المسؤولية يا جماعة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المرعب في الحديث المرعب ينام الرجل النوم يعني يغفل الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه الدين يتشال من قلبه يغفل غفلة يبعد عن الأمانة شوية يتشال الدين من قلبه فت... فيصبح أثرها مثل الوقت زي نقطة كده يعني يعني حاجة كده حاجة مش باينة ولا هو حاسس بيها ولا حد في الناس حاسس بيها ولكن القلب بدأ يتغير ثم ينام النوم يغفل غفلة تانية ويقع في خيانة تانية فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل المجل زي البربوقة اللي من جوه مية يتقالك إنها منفوخة بس على الفاضي الناس متيالوهم إنه عنده دين وهو خلاص بقى خاين ما عادش عنده أمانة النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر من الخيانة إن الدين بيرفع من القلوب لما بيبقى فيه خيانة يا ترى يا جماعة عواقب الخيانة ايه يا ترى قبل ما نتكلم عن انواع الامانة يا ترى قبل ما نتكلم عن انواع الامانات انواع المسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا اللهم لا تخفف حملنا ولكن قو ظهرنا يا رب يا ترى عواقب الخيانه ايه؟ عواقب ان واحد يسرق مال عام ايه والمال الخاص ان واحد يسرق من جيب واحد فلوس ده سرق واحد انما سرقه المال العام سرق 90 مليون مواطن بعدد ابناء الدوله بتاعته يا ترى عواقب ان حاكم يخون ال ال الشعب بتاعه ايه يا ترى عواقب الخ- الخيانه ايه اول حاجه في مرحله كامله يوم القيامه اسمها القنطره القنطره دي عشان الامانه القنطرة دي عشان صفة الأمانة القنطرة ديت اللي هي الحساب على الحقوق يا اللي خدت درس عند مدرس وكلت الفلوس عليه هتلاقيه مستنيك يا حاكم يا اللي خدعت شعبك هتلاقي 90 مليون مواطن مستنيينك على القنطرة يا اللي مشيت مع واحدة هتلاقي أبوها وعمها وخالها مستنيينك وجوزها مستنيينك على القنطرة يا اللي اختبت واحده هتلاقيها مستنياك على القنطره يبقى القنطره دي حساب على الامانه في ناس بتشهر افلاسها على القنطره وترجع في النار تاني يعني الامانه بترجع ناس للنار بعد ما عدوا من على الصراط طب في حاجه خطيره تانية جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يرسل على جنبتي الصراط الرحم والامانه لا هو في امانه على الصراط وامانه على القنطره يا جماعه ما انا قلت لكم الامانات انواع كتير جدا ده احنا الوقت ان شاء الله لما ناخد انواع الامانات هنصدم بكميه المسؤوليات المسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا الامانه والرحم واقفين على الصراط يا يوقعوك في النار يا يعدوك للجنه يعني تخيلي كده بسبب الامانه الامانه الانسان ممكن يترمى من على الصراط لشفير جهنم والعياذ بالله عشان كده في ناس صالحين بيصلوا وبيصوموا في البخاري ومسلم ويقعوا في جهنم يقعوا في جهنم ليه عشان الاخلاق يا جماعه الاخلاق احنا بناخد بالنا من العبادات وناسين الاخلاق وناسين خطوره الاخلاق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الفردوس الاعلى قال قد افلح المؤمنون يا رب ده في الاخر اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس يا رب اهل الفردوس الاعلى مين الذين هم في صلاتهم خاشعون دي عبادات ولا اخلاق عبادات والذين هم عن اللغو معرضون دي اخلاق يبقى عبادات ثم اخلاق والذين هم للزكاه فاعلون عبادات تاني والذين هم لفروجهم حافظون اخلاق تاني والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أخلاق والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادات يعني يا أخوانا زي ما العبادات بتوقع في النار الأخلاق بتوقع في النار في ناس ممكن تقع في جهنم بسبب سوء الأخلاق فالأمانة في ناس بتقع في النار من على الصراط بسبب سوء الأخلاق طب في العرض على الله حديث مرعب حديث يوقف القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع مفيش واحد هيعدي من العرض على الله إلا لما يتسأل عن أربع أشياء لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع أربع أمانات أخطر أربع أمانات ربنا حطهم في رقبته عن عمره عمرك ده أمانة عن عمر صحتك دي أمانة يا اللي بتشرب سجاير أنت خاين للأمانة يا اللي بتضر بصحتك يا اللي بتشرب مخدرات انت خاين للامانه لا في اليابان لما اب وام بياكلوا ولادهم يعني احد اخواننا كانوا في اليابان هو ومراته فكانوا بياكلوا ولادهم اكل مسبك واكل بقى من بتاع المصريين لما لما في في الصحه في اليابان اكتشفوا هذا الامر كانوا هياخدوا ولادهم منهم كانوا هيصادروا ولادهم منهم قالوا لهم انتوا مش امناء على ولادكم وخدوهم ادالهم دوره في الاكل الصحي شفتوا يا جماعه الامانه بره يا جماعه واحنا دين الامانه شفتوا مفهومنا للامانه بقى سطحي ازاي سبحان الله العظيم لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه لان الشباب ده امانه يا شاب ربنا اداك الشباب الامانه دي مش عشان تجري ورا البنات مش عشان تقضيها في السهرات والنوادي مش عشان انت تقضيها في الموديلات والكليبات والموبايلات ربنا اداك الشباب عشان تنصر بيه الدين عشان تعبد في ربنا وعن شبابه فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل فيه كل حديث وآية ربنا علمها لك في درس أو خطبة جمعة أمانة هتتسئل عليها قدام ربنا حديث حديث شفتوا يا جماعة الأمانة طلعت مفهومها كبير إزاي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يعني كل جنيه ربنا رزقه لك كل ريال كل دينار كل دولار كل جنيه استرليني أمانة كل يورو أمانة ربنا يسألك عنها يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع لما يتسأل عن الأمانة الامانات ده يعني الامانه ده, ده, ده, ده كمان على الحشر اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدره فلان اللي خان الامانه اللي خان بلده اللي خان الثغر بتاعه والمهنه بتاعته اللي خان المال العام اللي خان اي امانه من الامانات اللي احنا بنقولها ديت ربنا هيفضحه فضيحه عالميه على رؤوس الخلائق كلها يعني الامانه على الصراط يعني الامانه على القنطره يعني الأمانة في العرض على الله يعني الأمانة في الحشر يعني يا جماعة من غير الأمانة مفيش نجاة في الآخرة ولا في فلاح في الدنيا من غير الأمانة الغرب مش هيدخل في الإسلام من غير الأمانة الحياة مش هتستقيم من غير الأمانة طول ما الخيانة مالية الأمة عمرنا ما هنقدر نستقيم طب تعالوا نتكلم عن بعض أنواع الأمانات كده تعالوا نتكلم عن بعض أنواع الأمانات من ضمن أنواع الأمانات مثلا على سبيل المثال أمانة الحاكم يعني إيه أمانة الحاكم؟ الحاكم في رقبته أمانة سيدنا عمر بن الخطاب لما جابوا له كنوز كسرى فقعدوا يجيبوا له زمرد وياقوت وذهب وتيجان ذهب سيدنا عمر بن الخطاب مبهور مش بالذهب بأمانة اللي جابوها فبيقول إن قوم أدوا هذا إلى أميرهم لقوم ذو أمانة دول ناس عندهم امانه دول ناس عندهم دين اللي ادوا الكلام ده للامير بتاعهم فسيدنا علي بن ابي طالب قال له يا امير المؤمنين عففت لع- فعفوا ولو رتعت لرتعوا عرفتوا بقى يا جماعه الشعوب بتاعتنا ما عندهاش امانه ليه او كثير منها ما عندوش امانه ليه لان الحاكم لو عين اولاده في مراكز كبيره كل مسؤول هيقول لك عين اولادي الحاكم لو مد ايده على المال العام وظهر ده في حياته كل مسؤول هيقول لك امد ايدي على المال العام فالحاكم وراه ملايين بيقتدوا بيه فدي امانه الحاكم في امانه تانية خطيره قوي اسمها امانه التعيينات الوقت يقول لك آه التعيينات كلها وسايط ورشاوي وابن الدكتور يبقى دكتور في الجامعه الطب يورث ولا يدرس هو ده الكلام اللي احنا اتعلمناه واحنا داخلين كليه الطب يبقى ال- التعيينات يا جماعه يعني ايه التعيينات يعني النبي عليه الصلاه والسلام روي عنه انه قال من استعمل رجلا على عصابة من المؤمنين يعني استعمل واحد في موقع على مجموعة من المؤمنين وفيهم من هو أرضى لله منه في واحد أكفأ منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين خاين خاين اللي بيعين بالواسطه اللي بيعين بالمحسوبيه اللي بيعين بالرشوه اللي بيعين ابن فلان وبنت فلان فقد خان الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنين وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه فقال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه لو ما فيش امانه خلاص يبقى دول شر الناس بقى ربنا يقوم عليهم يوم القيامه فقال وكيف اضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة لو لقيت التعيينات بالوسايط وال- والرشاوي ما هياش بالكفاءات يبقى الأمانة ضاعت انتظر يوم القيامة الناس دي تستاهل إن يوم القيامة يقوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان اللي عين خان المسلمين في التعيين ده غادر ده غدر بالمسلمين كلهم اللي ليه لان يا اخوانا التعيين ده كل موظف في الحكومه ده واحد احنا استأمناه علينا لما يطلع خاين لما يبقى كان في اللي اكفأ منه كان في وزير اكفأ من ده كان في آه، دكتور اكفأ من ده كان في مدرس اكفأ من ده كان في صنايعي اكفأ من ده طب ما المسلمين كلهم تضرروا فدي خيانه يبقى ده نوع تاني من انواع الامانات اسمها أمانة التعيينات في يا جماعة أمانة من ضمن الأمانات الخطيرة جدا اسمها أمانة الموظف الحكومي أمانة الموظفين سواء في وظائف حكومية أو وظائف قطاع خاص أمانة الموظف الحكومي حديث خطير قوي للنبي عليه الصلاة والسلام حديث مهول يا جماعة لو احنا فهمنا الحديث ده العامل إذا استعمل النبي عليه الصلاه والسلام يقول حديث حسن عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حسن الالباني رحمه الله العامل اذا استعمل فان اخذ الحق واعطى الحق اسمع يا كل موظف حكومه اسمع يا كل دكتور في مستشفى اسمع يا كل مهندس في مصلحه حكوميه اسمع يا كل موظف في شركه اسمعوا يا كل موظفين الحكومة وموظفين القطاع العام والخاص اسمع يا كل واحد شغال عند حد ال- العامل إذا استعمل أي موظف فإن أعطى الحق وأخذ الحق اسمعوا الحديث اللي زلزل قلبي لما سمعته وان شاء الله باذن الله هيغير رؤيتي حتى في المهنه بتاعتي حتى لما اروح المستشفى هيغير باذن الله سبحانه وتعالى رؤيتي في المستشفى فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع يعني انا عندي نبطشيه من 8 ل 2 من 8 الصبح ل 2 الظهر انا لو انا عامل اهو اعطيت الحق واخذت الحق يعني ايه اخذت الحق يعني ما خدتش غير مرتبي ما خدتش رشوه ما فتحتش الدرك و يا استاذ ايه اللي هيدفع أعط- اخذت الحق ما خدتش فوق فلوسي ما خدتش فوق مرتبي حرام موظف الحكومة ياخد هدية من عميل عنده أعطى أخذ الحق وأعطى الحق يعني إيه أعطى الحق يعني الحق اللي عليه عمله يعني أديت الحق بتاع الناس يعني أديت الأمانة للناس يعني اشتغلت صح يعني ما رحتش تقول انا هفطر وقعدت لك ساعتين سايب الناس هتموت عشان تخلص مصالحها يعني ما طلعتش عينين الناس في المهنه بتاعتك العامل اذا استعمل احفظوا الحديث ده يا جماعه العامل اذا استعمل فان اعطى الحق واخذ الحق ثوابه ايه بقى الامين في شغله الامين في مهنته الدنيويه فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع يعني انا من 8 ل 2 معادي في المستشفى باخد ثواب الجهاد في سبيل الله حتى ارجع يعني كل موظف حكومة معاده مجاهد في سبيل الله يعني انت كل ساعة بتاكلها من وقتك بدري او متأخر ك- كان ساعة جهاد في سبيل الله وانت ضيعتها يعني الثواب يعني الدين بتاعنا رفع الامانة للدرجة دي يعني الدين بتاعنا عظم قدر الامانة للدرجة دي يعني الدين بتاعنا يا جماعة دين الأمانة لهذه الدرجة لدرجة أنه اتكلم عن الأمانة بهذه الصورة العظيمة صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي اللي المشركين كانوا بيخططوا الأكل وهو بيخطط لإرجاع الأمانات ليهم عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي اللي فزع لأن عنده حتة ذهب خاف ينام وهي عنده أحسن يموت فيحبس عن الجنة بسببها فوزعها قبل ما يقعد مجلس العصر مع الصحابة رضوان الله عليهم صلى الله على النبي اللي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله على النبي محمد يعني يا اخواني في الله قضيه الامانه قضيه كبيره قوي اتكلمنا لحد دلوقتي عن نوعين من انواع الامانه امانه الحاكم امانه التعيينات اللي بيعين في الوظائف الحكوميه او اي وظائف امانه الموظف الحكومي لسه امانه ايه امانه المال العام ده نوع من انواع الامانه طيب ايه واحد كان جاي بيقول لي يعني المال العام لو حد خد منه قلت له ده مصيبه يا ابني يا ابني انت ترضى المال اللي انت بتاخده ده وانت مستحله ده ومفيش كان زوجته يعني عايزه تاخد معاش والدتها وما ينفعش تاخده وهي موظفه فقامت عامله ورق انها مطلقه غ- غش عشان تاخد معاش والدتها وتصرف على اولادها قلت له كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به حرام قلت له ده مال عام حرام اللي انتوا بتاخدوه ده قال لي اعمل ايه قلت له انت دلوقتي لو رحت سرقت محفظه واحد قال لا يمكن وازاي قلت له ازاي ده انت مش قادر تتقبل انك سرقت واحد انت بتسرق 90 مليون واحد 90 مليون واحد هياخدوا منك حقهم عند ربنا سبحانه وتعالى امانه المال العام يا جماعه امانه من ضمن انواع الامانه امانه الاولاد ودي نوع خطير جدا بيجي الاهالي يشتكوا يعيطوا اولادنا ما بيصلوش ما بنعذرهمش يا اخواني يعني ايه اولادك ما بيصلوش انت لازم تطلع روحك مع اولادك عشان يصلوا احنا في مجتمع صعب مجتمع صعب اما بدخل بيت واحد من اصحابي قال لي مشغل لاولاده Spacetoon و ARTeenz و Disney و Nickelodeon و MBC 3 حرام عليك اثر هذه القنوات في تدمير دين الاطفال زي اثر روتانا و Showtime وت- وميلودي في تدمير دين الكبار بالظبط اولادك دينهم بيتدمر اعمل ايه ومراتي صرخت وقالت لي انا مش عارفه اقعد في المطبخ ومش عارفه اطبخ ومش عارفه اعمل حاجه يا ابني حرام عليك هات كمبيوتر ونزل المواد الدينيه بتاعه الاطفال من موقع زي الطريق الى الله ركن الاطفال اللي عليه وشا- وفرج ولادك حد انا اديت لاولاد الكمبيوتر بتاعي لو رحت السعوديه هات الرسيفر بتاع قناه المجد للاطفال يعني يعلم الله انا اعلم من الاخوه من اقتطع من قوته عشان يعمل كده لاولاده بكام يعني 1500 جنيه يا سيدي انت بتدفعهم في الدروس الخصوصيه وبتدفع اكتر منهم معظم الشعب بيدفع اكتر منهم ما تدمروش دين اولادكم يا جماعه امانه الاولاد طب انا خلوهم يصلوا ازاي شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ها اذا بلغ الاطفال السابعه ف إيه إيه علموا اولادكم الصلاه عند السابعه واضربوهم عليها ايه مروهم بالصلاه عند السابعه واضربوهم عليها عند العاشره يعني من سن سبعه لسن عشرة امر يعني كل صلاه صليتي ولا لا صليت ولا لا ثلاث سنين كل سنه 365 يوم كل يوم خمس فروض كل فرض امر يبقى انت قبل ما تمد ايدك على ابنك في الصلاه ثلاث سنين في 365 يوم في خمس فروض هتحسبهم هتلاقيهم 5500 مره دعيت ابنك للصلاة ووعظت ابنك 5500 مرة تقريبا يعني ووعظت ابنك في الصلاة وعلمت ابنك الصلاة ووقفت على راس بنتك لحد ما علمتها الصلاة 5500 مرة أمانة في رقبتك قدام ربنا قبل ما تقول ابني ما بيصليش قبل ما تقول امد ايدي على ابني لانه ما بيصليش كم مرة من 5500 أمانة أديت حقهم لربنا كم مرة من 5500 أمانة أديتي حقهم لربنا أمانة الأولاد يا جماعة يبقى كل أب بيقول أولادي ما بيصلوش أقول له اتق الله اتق الله في أمانة الصلاة بتاعت أولادك طيب من ضمن أنواع الأمانات المفقودة إيه كمان من ضمن انا نفسي الحلقه تطول جدا يا جماعه انا نفسي نتكلم في الامانات على قد ما نقدر ولكن لو احتاجنا ان احنا ناخد حلقه كمان في انواع الامانه هناخد حلقه كمان لو احتاجنا ان احنا ناخد كمان مده في انواع الامانه ناخد يا جماعه لان لسه انواع كتير جدا جدا جدا من الامانات لانه موضوع خطير جدا وموضوع عظيم جدا يعني آه، آه، عشان كده يعني ممكن نقفل على هذا ال ال على هذا ال القدر في هذه الحلقه اتكلمنا عن امانه الحاكم اتكلمنا عن امانه التعيينات اتكلمنا عن امانه الموظف الحكومي والمهن الحكوميه اتكلمنا عن امانه المال العام اتكلمنا عن امانه الاولاد وتعليم الاولاد الصلاه ودين الاولاد اتكلمنا عن هذه الامانات كان نفسي اتكلم معاكم عن امانه الاسره الاب اللي عايز يتخلص من اولاده يا بابا في السحنه مراته يا عم في السحنه يروح يشترك لهم في نادي يدمر لهم دينهم في نادي من النوادي الفاسده عشان ما حدش يقول له تعالى في السحنه الاب اللي سايب اولاده من غير ما يجيب لهم محفظ قران او يحفظهم قران وهو لان ما حدش هيساله يا اخوانا الامانات يا اخوانا يا اخوانا كلكم راع وكلكم مسؤول كلكم مسؤول الكلمه دي لازم ترسخ في عقليه الامه لازم تتحفر في ضمير الامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خطبنا قال لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له اللي ما عندوش امانه ووفاء ما عندوش دين اللي ما عندوش امانه ما عندوش دين واللي ما عندوش وفاء ما عندوش دين اللي ما عندوش امانه ما ينفعش ما هوش انسان مؤمن اللي ما عندوش كل انواع الحقوق والمسؤوليات ما ينفعش قلنا الامانه هي تحمل المسؤوليه الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله نخلص موضوع الامانه باذن الله سبحانه وتعالى وناخد التوصيات بتاعه هذا الموضوع الخطير عايزين الامانه يا جماعه الامانه في شغلنا الدنيوي الامانه مع مراتك الامانه مع اولادك شيل مسؤوليتك شيل مسؤوليه دين كل من حولك شيل مسؤوليه المسجد الاقصى شيل مسؤوليه امانه كل نعمه ربنا اداها لك شيل مسؤولية أمانة المقدسات شيل مسؤولية أمانة الحاجات اللي الناس ائتمنوك عليها أنك ترجعها لهم شيلوا مسؤولية الأمانات كلها يا جماعة ربنا يعيننا على أداء الأمانة يا رب ربنا يتولانا في أداء الأمانة يا رب ربنا يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش احلى دنيا عن